السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله لعل بعض الناس أبلغني عتابا عن مقدمة اللقاء الماضي في الكلام عن حسن الظن بالله وقال أنها كانت شديدة وفي الحقيقة أنني قدمت بين يدي هذا الموضوع في البداية لو تذكرون وأنا كنت فوجئت أن فضفضة ما بتتعادش ثم بفضل الله عز وجل صارت فضفضة تعاد يعني ستعاد في الصباح فالمفروض أنك أنت تشوفها تاني الصبح إذا أردت يعني التأكد من فقرة معينة أو كلمة معينة وإلا فعلى موقعنا أيضا بتبقى موجودة الصبح صبح تاني يوم بإذن الله تعالى بتلاقيها موجودة يعني الشاهد إيه أن أقصد أن أحيانا يحتاج الإنسان أن يسمع الكلام مرة أخرى لا لا لا ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خمسة يحتاج ليضبط, ليضبط الكلام قبل أن يعتب أو قبل أن يخطئ أو قبل أن يسيء الظن وقد كنا نتكلم عن حسن الظن فأحسن بأخيك الظن الشاهد أنني والله وبأقسم بالله أن كل مسلم موحد من أهل السنة والله أحبه وأقسم بالله يمينا منعقدة أحبك في الله أحبكم جميعا في الله ومن منبع هذا الحب أو من منطلق هذا الحب أو من مقتضيات هذا الحب أن أحب لك ما أحب لنفسي بحبك فبحب لك انك تدخل الجنة والجنة مش سهلة سلعة الله غالية غالية تحتاج الى تضحيات جمة فلذلك عشان بحبك وعشان بحب لك اللي بحبه لنفسي قد يبدو لك ان يعني ان انا شديت عليك لا ما شديتش عليك انا بقول لك الحقيقة المرة اللي احيانا يعني يتجنب كثير من الناس انهم يواجهوك بيها لكن الحقيقة المرة دي لما واجهك بيها افضل لك في هذه الدنيا قال شكى ناس إلى الحسن قالوا إننا نجلس إلى أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال إن من يخوفك حتى تبلغ أمنا خير ممن يؤمنك حتى تدركك المخاوف شفت ازاي لو انا عايز افرحك وطبطب عليك وابسطك اسوق لك احاديث وايات الرجاء وخلاص وزي ما بيعمل بعض الناس ان اذا لابسه بتاع مغطي ربع شعرها كويس كويس كويس جميل ما شاء الله ممتازه في بعض الناس تحب التشجيع بالباطل ازاي اقول كويسه وازاي اقول ممتازه وربنا امر بغير كده ما اقدرش التشجيع مطلوب بس مش مني يعني امها تقول لها دي خطوه يا بنتي جميله ما شاء الله توكلي على الله يلا ربنا يوفقك واحده واحده مفيش مانع في كده لكن ان انا اقول ان ده صح انها تبقى مغطيه ربع شعرها ولابسه بنطلون ومكياج ويبقى كده صح لا مش صح كده غلط بس احسن من الاول يا عم الشيخ احسن من الاول عندكم لكن عند الدين مش احسن قد يكون اسوأ من الاول لانها اغترت بان ده حجاب ده حجاب اللي بيحصل النهارده في الشارع اللي بنشوفه النهارده في الشوارع مما يسمى الحجاب اللي لابسه بنطلون جينز ولابسه بتاعه والمكياج ده لا يمت الحجاب بصله بل هذا اسوأ من التبرج لان المتبرجه اسمها متبرجه لكن اللي بت... اسمها محجبة ومعدودة على المحجبات ومعدودة انها تقول ان ده دين يبقى ده اسوأ والعياذ يعني تقلق ما تقلقش لكن نقول لها مش ده الدين لو عايزه دين مش ده الدين وهكذا زي ما كده لما اشوف واحد عامل سكسوكه هذه يعني قضي قضيته لكن بنقول اذا اردت هدي النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يبقى لم يأخذ من طولها ولا من عرضها الشاهد في حسن الظن بالله او عايز اقول في قضية الظن بالله آه ما ظنك بربك وأنت تفعل وتفعل وتفعل وتفعل والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء استوت القضية واللي عايز يشوفها تاني يشوفها تاني لكن سأدخل في السيرة الليلة مباشرة لأننا فعلا سنبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل اللي فات كنا نتكلم عن محمد بن عبد الله البشر من الليلة الكلام عن النبي انا عايز اسألك انت عارف النبي نبئ امتى نبئ امتى تعرف تعرف انت طيب تعرف التاريخ اللي صار فيه محمد ابن عبد الله نبيا كان يوم 24 رمضان الموافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية 10 8 610 ده التاريخ اللي أنزل فيه القرآن على النبي محمد فصار فيه محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ليلة 24 رمضان ليلة 24 رمضان الشاهد ايه طب جبنا الكلام ده منين ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه آه قال انزلت صحف ابراهيم اول ليلة من شهر رمضان وانزلت التوراة لست مضت من رمضان وانزل الانجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان لأربع وعشرين خلت من رمضان والحديث حسان الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1497 في هذه الليلة صار محمد نبيا وفرق شاسع بين الليلة دي وكل اللي قبلها وصار كل ما قبلها وكأنه ليلة واحدة كل العمر اللي فات ده حاجة والليلة دي حاجة ولكن قبل أن أدخل في الكلام على هذه الليلة لابد أن نعيش بس ولو لحظات أنا عايز نمرة واحد كده الليلة دي ومن هنا ورايح لما نتكلم بقى عن سيرة النبي وعن سيدنا النبي هيبقى الكلام عن النبي هيبقى كل دقيقة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة مدرسة مدرسة السيرة النبوية كل دقيقة من اللحظة اللي نزل عليه فيها القرآن مدرسة بس أنا عايز أرجع بس مراجعة سريعة للست شهور اللي قبل النبوة الإعداد عشان أنا نفسي إنك أنت تجهز نفسك لذلك هذا نداء لكل من يريد أن يكون لله وليا لكل من يريد أن يكون لله حبيبا لكل من يريد أن يكون من أصفيائه لكل من يشتهي أن يكون بينه وبين ربه ود كل من يشتهي كل من يريد كل من يرغب تعالوا هلموا إلى الله تعالوا نشوف إزاي رب ربنا النبي محمد في الستة أشهر الأخيرة قبل نزول الوحي احنا عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما اتولد من اللحظة اللي اتولد فيها الى ان بلغ 40 سنة بس على يعني بنقول ايه الفترة دي الفترة دي الفترة دي من هنا ورايح الساعة دي الدقيقة دي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبرضه من مجمل الفترات نقول الستة أشهر الأخيرة كانت الخلوة آه الخلوة ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول ايه يقول اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم انك لا تصلح له انت تنفع لربنا تنفع تنفع له تنفع حبيب يعني تنفع ولي تنفع قريب دي علامة, علامة من علامات او شرط من شروط هذا المقام ان تحب الخلوة وأن تأنس بالخلوة تبقى حاسس بالأنس وانت لوحدك ياما أخوات بتشتكي أنا هفضل محبوسة بين أربع جدران كده عايز أتفسح عايز أخرج وياما شباب ما بيطيقش يقعد في البيت خمس دقايق يا نايم يا في الشارع والوضع ده ناس توصل لربنا اما اللي عايز يوصل لربنا وفعلا بجد لازم يبقى له خلوة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الله له وما كانش في وحي ولا ولا رسالة ولا حاجة وإنما نوع من أنواع الإلهام إنه يروح في جبل فوق لما يقيس فوق في غار الغار ده في رأس جبل وسبحان الله العظيم لما تبص لغار غار حراء وهو في جبل النور في مكة على بعد تقريبا 1400 متر من الكعبة أه تلاقي الغار نفسه في قبة كده ميلة جهة الكعبة مطل على الكعبة سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا الشاهد ايه الشاهد ايه ان الرسول لما يدخل الغار ده ولوحده وزوجته تبقى قريبة منه السيدة خديجة رضي الله عنها وعشان كده انا عايز اقول ان للمرأة دور عظيم جدا جدا في صناعة الرجل في اعانة الرجل في تثبيت الرجل هنشوف من هنا ورايح واحنا ماشيين كده دور المرأة في الاسلام لما تلاقيها السيدة خديجة وبعد كده بعد منها في ال في ال ال بعد كده في الدعوة السيدة خديجة طبعا قضت فترتها ولكن لما تشوف المرأة اللي كانت بتدل سيدنا أبو بكر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد كده أسماء في الهجرة وبعد كده على طول هتلاقي مثلا في بيعة العقبة الكبرى وامرأتان اثنى وسبعون رجلا وامرأتان وهكذا هتلاقي على طول في أحداث الإسلام العظيمة وجود للمرأة ايه ده ده انت مش عدو للمرأة بقى مين اللي قال كده بالعكس بالعكس خالص ده انا بقول ان المرأة بس لما تاخد وضعها الطبيعي مش اللي بتشتهيه لما تاخد وضعها الشرعي مش اللي بتطلبه وتفرضه ما تاخد وضعها اللي اذن لها فيه الشرع وسمح لها بيه يبقى في وضعها اللي الشرع قال عليه مش على مزاجها ولا مزاج حد تبقى وضعها عظيم جدا جدا الشاهد الشاهد الرسول في الغار لوحده ليل ونهار ما بيخرجش من الغار سبحان الله العظيم قاعد ليل ونهار ياكل يشرب ينام هنستفيد من هنا فايدتين اتنين الفايدة الأولى الفايدة الأولى الخلوة والفايدة التانية الفكر هم حاجتين الخلوة آه مش عايز اعيد تاني كلام قلته قبل كده في فوائد الخلوة اولها التخلص من محذورات يتعرض لها بالمخالطة كالنظر الى الى زهرة الدنيا واقبال الخلق عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة والتأذي بسوء خلق الناس أو سوء ظنه في الناس أو النميمة أو المحاسدة أو التأذي بثقله وتشويه خلقته إلى غير هذا دي مشكلة المخالطة مشكلة ضخمة وكبيرة جدا يعني أنا كنت أقول النهاردة إن نتيجة الفقر الأسود نبتت اخلاق سوء في الامه وزي ما هنشوف النهارده يعني في الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما نبئ بقى نبي واجهته الاحقاد انا لما اتكلم عن الوحي اقول يعني اعظم حصل في الدنيا أن يوحي الله إلى بشر الله العظيم الجليل الكبير المتعال الله مالك الملك والملكوت القاهر فوق عباده الله نظر إلى هؤلاء المخلوقين الضعفاء وأراد أن يرسل منهم رسولا شرف لكل البشر أن يصطفي الله منهم واحدا واحد منهم واحد زيهم قل إنما أنا بشر مثلكم لكن الحقد بقى لما يدخل القلوب والحسد والضغينة والكبر لما يدخل القلب اشمعنا ليه محمد وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الحقد ده الحقد حتى كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان قالوا منا نبي يوحى إليه وأنا لنا ذلك الأي مسابقة أقصد في وسط الجو ده من الحقد الحسد والضغينة قاعد يحقد لأنك أعطيت قاعد يحقد لأنك سليم قاعد يحقد لأنك معافى سبحان الله طب يا ابني ربنا اللي أعطى أعمل إيه هل نلام على العافية شيء عجيب جدا شاهد إيه في اختلاطك بالناس لما تعاني من مثل هذا الكلام معاناة معاناة معاناة وأنت كبشر في وسط الخلق ما عندكش طاقة ولا استعداد ولا إمكانية إنك تقعد تفهم كل واحد فليست إلا السلامة بالعزلة ولكن يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لتلميذه يونس ابن ابن عبد الأعلى يا يونس إياك والانبساط إلى الناس فإن الانبساط إلى الناس مجلبة للعداوة وإياك والانقباض عن الناس فإن الانقباض عنهم مجلبة لسوء الظن فكن بين المنقبض والمنبسط الشافعي عليه رحمة الله حكيم من حكماء هذه الأمة الأكابر يقول له لو انت انبسطت بين الناس يعني موجود في وسطهم وتتكلم مع ده وتروح عند ده وتقعد مع ده وتعمل ده وتروح الانبساط للناس مزلبة للعداوة هيعادوك مزلبة للأعداء هيحسدوك وهيحقدوا عليك وهيؤذوك وهيغتابوك وهينموا عنك وهيفتروا عليك الكذب ويقولوا عليك ما لم تقل وينسبوا إليك ما لم تفعل هو الانبساط للناس كده والناس كده وهل أضر على الناس من الناس وإذا انقبضت عنهم بعدت عنهم مالكش دعوه بحد وفي حالك وقافل على نفسك ما تكلمش حد ما تقابلش حد متكبر مغرور شايف نفسه قوي هو مفكر نفسه ايه ايوه ما بيكلمش حد بيكلمش حد بيتكلم من مناخيره بيبص من فوق مجلبة لسوء الظن اه اكيد وراه بلوه كبيره عشان كده مش عايز يتحرك مش عايز يخرج مش عايز يتكلم ومجلبة لسوء الظن طب تعمل ايه فكن بين المنقبض والمنبسط الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستة اشهر عزلة في غار حراء لوحده تماما لا صديق ولا صاحب ولا زوجة ولا ابن ولا معلم ولا كتاب ولا مفيش حاجة أبدا بس الفكر يبص للسماء ويقول سبحان الله وينظر للأرض سبحان الله وينظر للناس سبحان الله ويتفكر طب وبعدين فين الحق ولما تحصل هذه الحرقة في القلب هذا التحرق التحرق لرؤية الحق لبلوغ الحق لمعرفة الحق ينكشف الحق هو ده قصة أصحاب الأخدود الغلام كان بيروح غلام 8 سنين 9 سنين 10 سنوات غلام الغلام يروح عند الراهب يعلمه التوحيد ويروح عند الساحر يعلمه الكفر غلام مش عارف الحق فين نفسه يعرف الحق فين يا ترى مين الصح ومين الغلط مش كتير بتقول انت كده بنسمع ده وبنسمع ده مين الصح آه. الحق واحد لا يتعدد ربنا قال كده فماذا بعد الحق الا الضلال ما هو يا صح يا غلط مفيش حاجة تبقى الاثنين مع بعض صح وغلط يعني مفيش حاجة تبقى حلال وحرام الاثنين ينفعوا ما ينفعش يا حلال يا حرام طب اعرف منين هي دي بقى لما تتحرك لمعرفة الحق بخلاف اللي, اللي بيدور اللي يجي على هواه في ناس كده زي ما قلت كده هو بيسمع ان الربا حرام البنوك ربا ويسمع رأي تاني هو عايز اللي على مزاجه مش عايز الحق هي بتسمع ان النقاب فرض وتسمع رأي تاني هي مش بتدور على الحق فين هي بتدور على اللي يجي على مزاجها اللي يوافق هواها اللي هي أزاء اللي يعجبها وهكذا كثيرون أما لو أردت الحق فظنك بالله أنك تريد أن تعرف الحق ولا يدلك على الحق ده ظنك في ربنا ده ظنك في ربنا كده انك انت نفسك تعرف الحق وتعمل بيه وربنا ما يعرفكش ساء ظنك كده اسأت الظن بالله بالعكس لو اردت ان تعرف الحق لتعمل به سيدلك على الحق وسيعرفك الحق وسيعطيك اشارات تقول لك هذا هو الحق الحق من هنا كريم سبحانه وتعالى وقادر وبيده ملكوت السماء والأرض سيسخر لك ما يضع ما يجعل في يقينك أن هذا هو الحق لذلك شكرا يا مدني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحرك إلى معرفة الحق جاءه الوحي قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا بذلوا جهدهم من أجلنا مخلص لا لنهدينهم اللام للقسم ونهدينهم النون التوكيد المشدده لنهدينهم يبقى بالتوكيد والقسم أن يهديك قال سبحانه إن علينا للهدى لازم هيهديك يبقى استفدنا حاجتين الحاجة الأولى وأهمية الخلوة إنك تبقى لوحدك لازم لازم لازم لازم لكل من يريد الوصول إلى الله أن تكون له خلوة ساعة يخلو فيها إلى ربه في مكان لوحدك سواء كان هذا المكان أتيح في مسجد تدخل المسجد وبين المغرب والعشاء يلا يا جماعة خرجوا عشان نقفل المسجد طب لو سمحت اقفل عليا بس يعني واقعد في المسجد لوحدك مش متاح والامر وارد ان يبقى صعب في بيتك بعيدا عن التليفونات وعن التخبيط على الباب ساعة كل يوم كل يوم قول لي ما انا بعتكف العشرة الاواخر من رمضان يا عمي كل يوم كل يوم يوميا لازم كل يوم ساعة ساعتين ثلاثة على قد ما تقدر لوحدك تماما قول لي هينفع كده كل يوم اسيب الزوجة والعيال وعندي مسؤوليات كتيرة اخطر مسؤولياتك يا ابني انك تنجو من النار والزمن ده عايز كده عايز تبعد عن الناس شوية وتفضى شوية لربك سبحانه وتعالى اتنين الفكر عبادة معطلة عبادة مهجورة الفكر أن تفكر بس تفكر في ايه تفكر في ربنا تفكر في القضاء والقدر تفكر في زي ما بيقولوا لا لا لا مش في الرياضات دي لا لا لا ده الفكر في تعميق الفكر في الاخر عارف قلت في مرة انك اقعد مع نفسك كده وقول لنفسك تعالي نكتب ذنوبي اول ذنب من الذنوب النظر الى النساء قول لنفسك كده وانت قاعد كده لوحدك طب انا ببص للنساء ليه شهوة طب ليه معصية ليه ليه ليه غفلة لا لا لا لا ليه ليه ليه ليه ليه زي قلت لك كده ما ترضاش ان نفسك تضحك عليك وتعطيك القشور ابحر الى اغوار النفس غوط جوه شويه ادخل جوه نفسك للعمق روح للعمق لاقصى العمق جوه النفس عشان تشوف انت بتحس ربنا ليه طب هو انت مش خايف من ربنا لا خايف منه طب انت عارف ان ربنا شايفك اه عارف ان ربنا شايفك وعارف انك ممكن تموت اه ممكن اموت وممكن تدخل النار بسبب النظر دي اه ممكن طب بتبص ليه بقى هي ساعه غفله طب س... طب غفله ليه غافل ليه طب ما انت عارف اهو وفايق وصاحي ومصحصح قول لي ايه طب انت لما بتبص بتستفيد ايه قول لنفسك كده اقعد ناقش نفسك ازنقها هتبطل لانك هتلاقي ان اللي انت بتعمله ده تفاهه او جنون او زي ما انت بتقول غفله يبقى كده فقت وصحصحت الجلسه مع نفسك دي قول هو انا ما بقومش الليل ليه تعبان تعبان من ايه من الشغل طب ما تخلي كلام الليل جزء من الشغل برضه اشتغل مع ربنا هي الجنه ما تستاهلش انا بقول الطلبه بتوع الثانويه العامه لما بيتكلموا دلوقتي يقول كان بينام اربع ساعات في اليوم و20 ساعه مذاكره في اليوم يقولوا كنت بذاكر كام 20 ساعه كام ازاي 20 ساعه قال بيجي كان بيجيني خمس مدرسين في اليوم عشان يحصل على الثانويه العامه طب الحصول على الجنه ما يستاهلش انك انت تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى 20 ساعة في اليوم خلي 10 ساعات 12 ساعة 13 ساعة 15 ساعة مشغول في الدنيا اكل العيش و... و... وغيره وثلاث ساعات لربنا واربع ساعات نوم مثلا خمس ساعات نوم ست ساعات نوم هي دي الجلسة المثمرة اللي تقعد فيها مع ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أشهر نمرة واحد الخلوة في غار حراء اثنين الفكر وكيف يصل إلى الحق ثلاثة صار يرى نورا ويسمع صوتا حتى أنه خاف على نفسه من الجن من الجنون أربعة كان يرى الرؤيا كفلق الصبح ثم في ليلة الرابع والعشرين من رمضان اللي هي ليلة عشرة تمانية أغسطس سنة 610 ميلادية فوجئ وهو يجلس في الغار وحده أن نورا غمر المكان وظهر أمامه شخص وجهه كالنور يلبس ملابس بيضاء وقال له يا محمد اقرأ وانا عايزك تنتقل معايا نروح الغار انا عايزك تبقى معايا دلوقتي في الغار انا عايزك دلوقتي بتنظر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان فوجئ طبعا ظل ظلام بالليل قبيل الفجر في السحر ها فوجئ الدنيا كلها نورت نور نور نور مبهر نور وفوجئ في شخص قاعد قدامه وبيقول له يا محمد اقرأ تصورك انت قلب النبي في الوقت ده عمل ايه الفزع والخوف والرعب وفي نفس الوقت التفكير مين ده وايه ده وايه اللي بيحصل ده فقال مم، ما انا بقارئ ما انا بقارئ يعني ما بعرفش اقرا ما انا بقارئ كان اميا لا يقرا ولا يكتب فيقول له اقرا فيقول له انا ما, ما, ما بقراش ما بعرفش اقرا يقول فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد في الروايه الثانيه حتى ظننته مس الموت فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله ثم أرسلني وقال اقرأ حضن النبي حضن ضمه ضمه جامده جدا ضم غطه دمر وتركوا اقرأ انت متصور معايا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الوضع ده عامل ازاي لكن لما قال له التانية اقرأ الرسول حس ان هو هيقرأ فعلا ولكنه طب اقرأ ايه ما انا بقارئ ما اعرفش اقرا قال فغطني الثانيه ثم ارسلني وقال اقرا قلت ما انا بقارئ فغطني الثالثه ثم ارسلني وقال اقرا قال فخشيت ان يغطني فقلت ماذا اقرا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم قال فكأنها نقشت في قلبي ثم انصرف فداك أبي وأمي والله نعم هي الشدة ولكنها لزوم العظمة غطى غطى عجيبة هذا الحدث مش ممكن نعديه كده محتاج وقفة بل وقفات ولازم نعيشه صح عشان نفهم نفهم قضية الوحي ونفهم قضية الحياة ونفهم قضية صناعة الداعية صناعة الرجل صناعة الذي يتحمل رسالة يتحمل أمانة يتحمل مسؤولية كيف يصنع هي دي النهاردة اللخبطة الحاصلة على الساحة اللخبطة الحاصلة في الدين نتيجة أن حملها من ليس أهلها لكي يحمل رجل هذه المسؤولية لكي يحمل رجل هذه الأمانة لكي يحمل رجل هذه رسالة كان لابد أن يصنع يصنع صناعة ربانية كما قال الله سبحانه وتعالى في سيدنا موسى لما بلغ أشده واستوى استوى ازاي قال سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني النبي محمد حبيب الله فكان له خصوصيات أكثر من سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق نحن لا نفضله على نبي بعينه ولكن على العموم على الإطلاق الشاهد إيه الله صنع هذه الخلوة تعطي هذه القوة للقلب ليتحمل هذا الوضع بمعنى لو أن لو أن غير النبي في هذا المقام لم يهيأ في, في الأربعين سنة لهذه الليلة لهذه اللحظة يموت يموت من الفزع يموت بالغطة آه قوة القلب النهاردة الجبن المتفشي بين الناس جبن يعني ضعف مهين من القلب الجملة اللي كنت بقولها زمان إن أي ذل يصيب الإنسان من غيره أو يناله من ظاهره يسير شفاؤه سهل إزالته أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي آه آه لما يبقى الإنسان ذاته ضعيفة قلبه مهين مين يعالجه ومين يصلحه مش ممكن مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه ألف سيف يمهر بها الجبان قواه الخائرة سيسقطون عند أول فزعة واحد جبان ويمسك في ايده ألف سيف يعملوا له ايه ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة خالص أنا عايز أشير إلى قوة قلب النبي كيف كان في هذه الليلة وهو يعيش في هذا المكان وحده ويمتلئ نورا ويجد رجلا ويعضله فداك أبي ونفسي يا رسول الله وأمي ورسول الله ثابت مركز اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ماذا اقرأ انا عايزك تتخيل معي الوضع اسمعي هذه الساعة كيف كان في هذا الجو وكيف غطه وقد يسأل سائل لماذا كان ال لماذا كان بداية الوحي بهذه القوة بهذا العنف بهذه الشدة الرسول يقول ايه فغطني حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني بلغ مني الجهد يعني خلاص مفيش نفس ثم أرسلني فغطني حتى أحسست مس الموت ثم أرسلني هذه الغطة غطة من جهبذ علمه شديد القوى ذو مرة ذو مرة قوة علمه شديد القوى ذو مرة هذه الغطة لتضع, لتضع حدا فاصلا بين عهد الرخاوة وحمل الأمانة لقد غطى جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة النبوة ثلاث غطات في أول لحظة يضمه إلى صدره حتى يستنفد كل طاقته خلاص حتى يستنفذ كل طاقته ثم يرسله وكأنه ينزع من داخله كل ضعف ويضع فيه كل قوة بدليل أنه كلما غطه ثم أرسله يقول له اقرأ وكأنه يقول ستقرأ ستقرأ تكرار هذه اللفظة اقرأ ويغط ويرسله اقرأ ويغط ويرسله اقرأ يعني كل ما يضمه كأنه بيحط في حاجة يضع في داخله شيء وينزع من داخله شيء واقرا ها ها كده احسن ها اقرا اقرا ستقرا انها غطة العزم غطة الحزم غطة الافاقة غطة الانطلاقة غط طمو غطة الثبات غطة القوة غطة العظمة وكم وكم من رجال الأمة اليوم يحتاج إلى غطة ليفيق لينتبه ليغير ليتغير ليستيقظ ليصحو ليعلو ليسمو ليعرف ليعلم ليستضيء ليستنير كم كم ممن يحتاجون إلى غطة لكنها تحتاج إلى قوة قلب تحتاج إلى قوة قلب يبقى قلب قوي يتحمل هذه الغطة اقرأ اقرأ اقرأ وقرأ وقرأ محمد قرأ محمد قرأ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي الأمي قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كما خلقك كما خلق جسدك كما خلقك يا محمد سيخلق فيك القدرة على أن تقرأ وقرأ قرأ بس وأقرأ العالم وأقرأ الدنيا وعلم الناس وغير وجه الأرض بهذه الغطة غطة من جهبس من شديد القوى ذو مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ثاني اقرأ وربك الأكرم مش الكريم الأكرم مش كريم بس استغفر الله الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الملك جل جلال الله علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك ربي ما أكرمك إنني أريدكم إخوتي ألا ننفصل الليلة عن هذا الفاصل إنني أريد أن نعيش هذه اللحظة نعيشها بعمق من محمد قبل هذه اللحظة ومن محمد بعد هذه اللحظة فرق اللحظة الواحدة دي سبحان الله وكأن هذه اللحظة دايما سر سر الله في عباده المهدي المنتظر محمد بن عبد الله صح فيه الحديث لو لم يبقى من عمر الساعة لو لم يبقى من عمر الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم حتى يبعث رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي باسم محمد بن عبد الله الارض عدلا بعد ان ملئت جورا الشاهد اللي انا عايز اسوقه يصلحه الله في ليله يصلحه الله في ليله سبحان الله العظيم بص للحظه دي في ليله واحده يبقى هو المهدي وقبلها ما كانش مهدي سبحان الملك الهداية لحظة شوف في قصة السحرة سحرة فرعون لما جم يحاربوا سيدنا موسى في لحظة فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين كان قبل ما يرمي العصا اللي في ايده بلحظة واحدة سحرة لحظة واحدة قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين يا ربي يا رب رحمتك أرجو فلا تخيب فيك رجائي لحظة الهداية لحظة سر اللحظة يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق الليلة دي كان ايه وبقى ايه انا نفسي نفسي اوصلها مش عارف اوصلها لكم ازاي احساس انه اوحي اليه احساس انه بقى معاه كلام الله قبلها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بعدها في لحظة بقى بيقول كلام ربنا بقى بيسمع كلام ربنا بقى بيشوف ملك جبريل بقى في صلة بينه وبين السماء ما بقاش محمد بن عبد الله بقى محمد رسول الله بقى اسمه نبي الله محمد انتبهوا انتبهوا لهذه اللحظة لتسألوا الله أن يرزقكم لحظة صدق لحظة هداية لحظة عطاء اللهم اجعل هذه الساعة بركة عمرنا وأنزل علينا فيها رحمة من عندك تكون فاصلا لكل باطل في حياتنا وهداية إلى الحق الذي يبلغنا رضاك بقية عمرنا يا رب آمين آمين آمين ثم وقفة أخرى سريعة مع الآيات اقرأ كتير الجملة دي سمعناها وقلناها وقالوها أليس العجب أن تكون أول كلمة أنزلت على نبينا وأول كلمة في كتاب الله القرآن اقرأ ونصير نحن أمة لا تقرأ مش عيب سبحان الله العظيم أمة العرب كانت أمة أمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ومن يوم نزلت اقرأ صارت هذه الأمة الأمية أمة العلم أمة القراءة والكتابة سبحان الله اهتمام شديد جدا بقضية القراءة والكتابة والكتب والمكتبات تعال شوف اي فن اللي بيسموها فنون في العالم في كتب قد ايه وشوف كتب الاسلامية قد ايه سبحان الله العظيم شوف التحول العجيب جدا ده بس التحول ده حصل في القرون الاولى الكتابة والكتب والتأليف والجمع اسمع الحتة دي آه يقول احد المؤرخين الغربيين وهو من غير المسلمين واحد مش مسلم يقول ايه والانسان يقضي العجب من الهمة التي اقدم بها العرب على البحث يقصد المسلمين واذا كانت هناك امم قد تساوت هي والعرب في ذلك فانك لا تجد امة فاقت العرب على ما يحتمل فالعرب كانوا يقصد المسلمين فتوحات الإسلامية فالعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همتهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة كان كل بلد يدخلها الإسلام يدخلها المسلمين أول حاجة يعملوها يبنوا مسجد وجنب المسجد مدرسة مدرسة فإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة ومنها المدارس العشرون التي روى بنيامين التطييلي المتوفى سنة 1173 ميلادية أنه شاهدها في الإسكندرية في الإسكندرية لما دخل الإسلام مصر بنوا 20 مدرسة في مدينة الإسكندرية وحدها 20 مدرسة هذا عدا اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وغيرها على جامعات فكانوا أول من عرف الجامعات وكانت جامعات العرب في هذا الوقت محتوية على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي فكان للعرب في أسبانيا وحدها سبعون مكتبة عامة الأندلس بل كان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقرطبة في الأندلس في أسبانيا وحدها ستمائة ألف كتاب تخيل بقى الخليفة عنده مكتبة المكتبة فيها 600 ألف كتاب 600 ألف كتاب منها 44 مجلدا من الفهارس قبل الغرب وقبل أوروبا وقبل الدنيا كلها ما تعرف يعني إيه فهرسة كما روى مؤرخ الغرب أن شارل الحكيم فرنسا لم يستطع بعد 400 سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من 900 مجلد شارل الحكيم أراد أن هو لما شاف في الأندلس وفي قرطبة مكتبة الخليفة 600 ألف 600 ألف كتاب قال لك لازم أعلم من المكتبة أعظم منها جمع كل الكتب اللي يحلموا بيها بلغتهم اللاتينية لا 900 كتاب مش 900 كتاب 900 مجلد يعني ممكن يبقى كتاب أكثر من مجلد لكن مكتبة الخليفة كانت 600 ألف كتاب ممكن الكتاب زي مثلا فتح الباري 13 مجلد واسمه كتاب سير اعلام النبلاء 25 مجلد واسمه كتاب تاريخ دمشق 70 مجلد واسمه كتاب 70 مجلد الشاهد ايه شارل الحكيم لم يستطع بعد 400 سنة ان يجمع في مكتبة فرنسا الملكية اكثر من 900 مجلد يكاد يكون ثلثها خاصا بعلم اللاهوت فانظر كيف اهتم المسلمون بالعلم بعد أن كانت الأمة أمية نزلت اقرأ كانت نقطة التحول نقطة التحول الرهيبة في تاريخ هذه الأمة صارت أمة العلم الله جل جلاله قدم العلم على كل شيء فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أنا لسه عايش أنا لسه عايش هذه اللحظة لحظة التي جعلت محمدا نبيا آسف اللحظة التي جعل فيها محمد رسولا استغفر الله العظيم اللحظة التي نبأ الله فيها محمدا بإقرأ وقرأ محمد قرأ رسول نبي الله محمد وكان أول ما قرأ اقرأ اقرأ باسم ربك ما اسم ربك الله اسم الله الذي ما ذكر على شيء إلا وجعله شيئا مختلفا اقرأ باسم ربك نفسي أمة الإسلام تتوقف مع هذه الآيات من هذه السورة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكأنها نقشت على قلبي وخرج بها يرجف فؤاده يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني زملوني أنا مش عايز أنتقل لكن عايز أقول لك أنه فتر بعدها الوحي أربع أيام شهرين ستة أشهر سنة فتر الوحي ولو قلنا بالأربع أيام أقل ما ذكر أو أسبوعين هذه الأيام لكي يتشرب قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات لكي يعيشها لكي تختلط هذه الآيات بلحمه ودمه لكي يرددها ويكررها كثيرا ويفكر فيها هو ده اللي انا عايزه دلوقتي احنا عايزين نعيش مع الايات دي تاني اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الله اقرأ باسم ربك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال له وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ربنا قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وربنا بيقول له اقرأ باسم ربك مش لازم وقفة لنتأمل اسم ربي من ربك ربي الله اخوتي لازم نعيش الاسبوع الجاي كله في اللحظة دي نفتح المصحف ونقرأ سورة اقرأ بعين جديدة نقرأها واحنا بننظر الى غر حراء نقرأها واحنا بننظر لعينين النبي والوجه النبي والقلب النبي والعقل النبي والجسد النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعيش مع سيدنا النبي الاسبوع ده وهو خرج من الغار يا ترى قدر يقف بعديها ازاي بعد الثلاث غطات ثلاث احضان الجامدين دول قدر يقف على رجليه ازاي قدر يمشي لحد البيت في مكة ازاي قدر يحكيها تاني ازاي عيشوها وتأملوها لألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحب إليكم